باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين تحل علينا نعمته وبركته من الان والابد امين. انا سعيد في زياره آه، هذه المدينه الجميله وسعيد بزياره الابرشيه كنت الاسبوع اللي فات في الجيزه والجيزه محافظه من المحافظات الكبيره طبعا في مصر ولها هذا الامتداد الجديد في مدينه 6 اكتوبر مدينة عصرية بكل ما فيها آه، من مباني وجامعات ومستشفيات وأماكن اقتصادية كتير وأيضا بشعبها ومسؤوليها وقيادتها وجهاز مدينة 6 أكتوبر أنا بشكر محبة الجميع بشكر قيادات الأمن آه، في كل القطاعات بشكر محبتهم وتعبهم وحفظهم للنظام وللأمن وسعيد الحقيقة إن في هذا الاجتماع اجتماع الأربع لما بزور كده أماكن مختلفة تبقى فرصة إن أنا أتعرف على آه، الجمال اللي موجود في بلادنا مصر في مدن كثير وفي محافظات كثيرة كنت من حوالي شهر في الصعيد في الأقصر وفي قنا والنهاردة والأسبوع اللي فات في الجيزة و6 اكتوبر مش عارف الاسبوع الجاي فين فحاجه جميله خالص ان احنا نرى جمال مصر بشكر نيافة أنبا دوماديوس وبهنيكم في هذه الإبرشية إبرشية أكتوبر وأسيم بهذه الكنيسة آه، وبداية الخدمة بصفة عامة في 6 أكتوبر من 25 سنة برسالة أبونا الحبيب أبونا السيواقيم وبنتذكر بالخير المتنيح المطران نيافة الأنبا دوماديوس الذي تعب كثيرا في الجيزة في كل ربوعها وفي أماكنها ومساعده في وقتها نيافة الأنبا سيودوسيوس في تعبه أيضا في هذه الإبرشيات كانت إبرشية وبقت إبرشيات واسعة ومباركة وفيها خدمة حلوة وفيها تعاون وثيق ما بين كل الأجهزة والإدارات وما بين الكنيسة أنا أسجل شكري ومحبتي وتهنئتي للجميع أقرأ بنعمة الله جزء من آه، رسالة معلمنا بولس الرسول إلى أهل مدينة كورنثوس في الإصحاح الأول في الإصحاح في الرسالة الأولى الإصحاح الأخير إصحاح 16 بيقول في عدد 13 اسهروا اثبتوا في الإيمان كونوا رجالا تقووا لتصر كل أموركم في محبة دول آيتين هقولهم تاني اثبتوا اثبتوا في الإيمان كونوا رجالا تقووا لتصر كل أموركم في محبة أنا هركز وياكم على إحدى الفضائل المهمة في الأسبوع الماضي تكلمت في هذا الاجتماع عن الإنسان الوديع اللي قال عليه السيد المسيح تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب وزي ما ذكرت في الأسبوع الماضي إن بحاول قبل الصوم الكبير آه، اللي هيبتدي في الأسبوع الأول في شهر مارس إذا أراد ربنا وعشنا إن أنا أعد ذهنك ببعض الفضائل اللي تكون غابت عنك تقوم تستعد من دلوقتي عشان فترة الصوم تقتني فيها هذه الفضيلة أو أكثر كلمتك عن الإنسان الوديع النهاردة عايز أكلمكم عن كونوا رجالا ودي وصية جميلة زي ما هتكلم وياكم دلوقتي هذه الوصية جاءت في وسط خمس وصايا على يمينها اسهروا واثبتوا وعلى شمالها آه، تقووا وكونوا محبين على يمينها اسهروا يعني كونوا متيقظين واثبتوا في الإيمان يعني كونوا ثابتين وعلى شمالها تقووا يعني كونوا أقوياء أو عيشوا بالتقوى وأيضا كونوا محبين وتيجي في الوسط كونوا رجالا طبعا في البداية آه، بديهيا ليست هذه الوصية موجهة للرجال فقط موجهة لجموع المؤمنين كونوا رجالا وكلمة رجل أو كونوا رجالا لها عدة جوانب في حياة الإنسان ليس المقصود بها بالطبع الجنس مش راجل ولا ست لكن المقصود بها الإنسان السائر في طريق الله كونوا رجالا أول معنى ليها النضوج كن إنسان ناضج الشجرة الصغيرة أو النبتة الصغيرة شوية هوا يودوها كده وشوية هوا يودوها كده لكن الشجرة الثابتة القوية الراسخة ناضجة تتحركش من مكان تيجي عاصفة اه تيجي عاصفة وهي تبقى ثابتة في الأرض فأول معنى كونوا نا- كونوا رجالا النضوج نضوجك الفكري صحش بعد ما تكبر ترتكب خطايا الصغار ما يصحش بعد ما تعرف تقع في الضعفات ما يصحش وانت كبير روحيا وناضج تقع في هذه الخطايا الصغيرة كونوا رجالا كن ناضج ده معنى المعنى الثاني كونوا رجالا يأتي من الشجاعة طبعا عكس الشجاعة انتوا عارفينه يعني فيها شكل من الضعف وشكل من الخنوع كن إنسانا شجاعا لسانك يتكلم بالحق وحياتك تتصف بالإنسانية الشجاعة واحد شجاع في حياته في واحد يخاف من أقل حاجة يخاف من أي حاجة وفي واحد شجاع في حياته شجاع في أسرته شجاع في مجتمعه شجاع في كنيسته الشجاعة صفة جميلة في حياة الإنسان ويصير بها الإنسان صامدا المعنى الثالث لكونوا رجالا معنى الالتزام الراجل ده يقول لك كلمته دي مسؤول عنها يتربط من كلمته زي ما بنقول في التعابير الشعبية بتاعتنا كلمة تطلع من لسانه تطلع بحساب تطلع بميزان و- ويكون ملتزما بيها كونوا رجالا يعني كن إنسانا ملتزما في حياتك في كل كلمة في واحد كده تلاقيه بعد ما يمشي نص الطريق يتراجع وبعد ما يلتزم في بعض التعهدات بتاعته يتراجع ويكذبها وينساها ويلويها نسمع مثلا يجي واحد يخطب واحدة حتى في المثال البسيط ده بعد ما يتفقوا شوية اتفاقات تتغير الحكاية ويغير وما يكونش ملتزم يقول لك فلان ده ما تعرفش تمسكه من كلمة صفات وحشة كن رجال كن رجلا المعنى الرابع ان كن حساسا للمسؤولية يعني كن شخص عندك الإحساس العالي جدا بالمسؤولية اللي انت فيها يعجبني الطالب اللي يخش سنة دراسية من السنوات المهمة زي سنوات الشهادات عنده إحساس بالمسؤولية وابقى في غايه آه، يعني الاعجاب لما اسمع من اب ولا ام يقول لي فلان فلانه لا ده ماشي كويس ده عنده احساس بالمسؤوليه والاحساس بالمسؤوليه ده بيختلف احساسي في دراستي بمسؤوليتي عن دراستي احساسي بمسؤوليتي عن اسرتي احساسي بمسؤوليتي عن مجتمعي اللي انا عايش فيه عن مدينتي يعني الشخص اللي بيرمي ورقه ايه الورقه دي مش حاجه لكن احساسه بالمسؤوليه يمنعه لان ربما هذه الورقه اللي في الارض تجرح جمال الشارع او جمال المدينه ده احساس مثلا اللي بياكل الخبز والخبز ده في كل البيت في كل بيت ويرمي من الخبز كميات لو اتجمعت على مدار الشهر ممكن تغذي أسرة طب فين الإحساس بالمسؤولية تماما زي اللي سايب حنفية مية عمالة تنقط تقولي ايه يعني نقطة مية ده احنا يعني ربنا يخلينا النيل بتاعنا العظيم اقول لك لا ما هو النيل ده متكون من نقط مية نقطة ورا نقطة ورا نقطة عملت نهر فأنت لما يكون غايب عنك الإحساس بالمسؤولية نرمي النعمة في الأرض كونوا رجالا يعني كن إنسانا مسؤولا وكلمة مسؤولية أحب ألفت نظر حضراتكم ليها أنها تأتي من كلمة السؤال يعني في يوم من الأيام هتقف قدام ربنا ويسألك كل واحد بقى حسب المسؤولية بتاعته أنا مسؤوليتي صغيرة أنا مسؤوليتي محدودة أنا مسؤوليتي كبيرة كل واحد بمسؤوليته فسوف تقف ذات يوم أمام الله وتسأل ولذلك المسؤول الذي عنده إحساسا بالمسؤولية مسؤول ناجح وقائد ناجح على أي مستوى وفي أي مكان وفي أي زمان كمان كونوا رجالا في حياة الجهاد الروحي جهادك الروحي في واحد كده هيبتدي فترة جهاد روحي زي فترة الأصوام الأكل بيتغير الصلوات بتتغير مواعيد القداسات بتتأخر في حاجة من الجهاد الروحي ويبتدي من أول يوم وهو ماشي طول الأيام مستمر ما يجيش في الوسط ويقف ولا يكسل ولا يقطع جهاده الروحي واحد عنده هذا الشعور رجل منضبط وجهاده الروحي يستمر فيه يمتاز بصفة الاستمرار في واحد تلاقيه أول ما يبتدي عمل يبتديه سخن وبعد يوم ولا اتنين يبرد ويقولوا المثل اللي بيتكرر كتير يقول لك رجعت عارفينه؟ رجعت ايه؟ اه عارفينه يعني كويس اه كويس اه بعد ما يبتدي جد يمشي يمشي مش منتظم ما يمشيش منتظم ما يستمرش والحكاية ده هي حكاية مهمة خالص إذا يا إخوتي كلمة كونوا رجالا لها هذه الجوانب الخمسة جانب النضوج وجانب الشجاعة وجانب الالتزام وجانب الإحساس بالمسؤولية وجانب الجهاد الروحي أنا عايز أكلمك على جانب واحد من هذه الخمسة فقط هكلمك عن جانب الالتزام الشخص الملتزم الشخص الملتزم في حياته وفضيلة الالتزام اللي تحت عنوان كونوا رجالا أحد مفاتيح النجاح في حياة الإنسان هو ملتزم بكل كلمة بكل وعد بكل عهد بكل ندر ملتزم بالنظام حتى نظام المرور ملتزم بيه ملتزم بالمبادئ ملتزم بالقانون ملتزم بالوصية كونوا رجالا وبقول لك جانب واحد منها كن ملتزما وتعالى اشرح لك الالتزام كده في بعض معانيه اول معنى ان الشخص الملتزم يشعر دائما بالجدية واخدها جد واخدها جد في سفر الامثال يقول لك الرخاوة لا تمسك صيدا يعني واحد يمسك السنارة كده وبإيده مرتخية مش صاحي ما يجيبش صيد ما يجيبش سمك يشعر بالجدية والجدية يا إخوتي في كل المستويات هي علامة نجاح أن الإنسان ماشي في طريقه ناجح خدها جد ما هو الجد ده عكسه كلمة تانية واسمحوا لي أستخدم التعبير الشعبي بتاعها واخدها دلع واحد واخدها جد وده ليس في العبادة فقط يعني مش في الصلوات ولا في الإنجيل ولا في الأصوام لا ده في حياتنا اليومية واحد شغله واخده جد بقدر قيمته واحد تاني مش واخدها جد يحترم الكلمة اللي بيقولها يحترم وقت العمل بتاعه وقت الخدمة يشعر فيه بمسؤولية يحترم كل وصية يحترم النظام الشعور بالجدية جد نقطة تانية ان الشخص الملتزم دايما تلاقيه محترم يقول لك فلان ده حتى نسمع التعبير ده في مجتمعنا كتير يقول لك فلان لا ده فلان ده محترم مع ان كلمة الاحترام دي يعني كلمة كبيرة خالص لكن دايما يطلقوها على الشخص ده الشخص الملتزم تلاقي الكل يحترمه يحترمه مش معناها يعطيه تعظيم سلام يحترمه يعني له ذكر حسن عنده له رائحة طيبة له سيرة عطرة يقول لك فلان اللي في الحتة الفلانية أو فلانة اللي بتشتغل الشغلانة الفلانية لا دي إنسانة محترمة والاحترام ده صفة تملأ كيان الإنسان كله مفيش حاجة مكتوبة لكن هو الإنسان الملتزم في السلوك الملتزم تلاقيه قدام كل الناس يجد احتراما حتى المختلفين عنه حتى المختلفين عنه لازم يحترموه نقطة تانية في الشخص الملتزم انه يملك قوة الشخصية مش حياته كده فوضى مش حياته يعني اه ماشيه زي ما تكون تيجي تساله ايه برنامج حياتك النهارده يقول يعني زي ما ربنا يرتبها يرتب ايه في نظام في حياتك ولا ما فيش عارف هتعمل ايه الملتزم قوة الشخصية فيه في علاقاته مع الآخرين له قوة شخصية كلامه مش كتير لكن كلمات قليلة ممكن تعبر عن شخصيته القوية ليست الشخصية القوية لا بالعضلات ولا بالمعرفة ولا بأي حاجة لكن بالالتزام يقول لك كلمته قانون مكتوب لا يتحلل من أي نظام أيضا الشخص الملتزم يعشق الطاعة أنا لا أقول ما يقولوه بعض الناس يقول لك الطاعة العمياء مفيش حاجة بالشكل ده لكن يعشق الطاعة وزي ما ذكرت يمكن وياكم في مرة سابقة يعني في يوم الأربع ده إن كلمة الطاعة دي اللي بنعبر عليها في علاقاتنا اليومية اللي هي كلمة حاضر كلمة حاضر يعيش طاعة الوصية يعيش طاعة القانون يعيش طاعة النظام والطاعة شهية الطاعة في حد ذاتها تخلي المراكب تمشي ده يقول لك المركب اللي لها رئيسين ما تمشيش تغرق اصل ايه ده بيقول حاجه ناس بتسمعها وده بيقول حاجه تانية ناس بتسمعها وناس بترفض الاولاني وناس بترفض التاني والحكايه تعبانه تسمعوا عن احد شعوب الارض التي عندهم سكان كتير خالص مليار و400 مليون جم في يوم لقوا فيه زياده في السكان فطلعوا قرار او قانون قالوا احنا لازم نعمل عملية ضبط احنا مواردنا كتير الحمد لله بس لازم نعمل عملية ضبط فطلعوا قانون لفترة وقالوا انجاب طفل واحد فترة ووجد الطاعة ولما حصل ان في تحسن في الاقتصاد والامور تسمح قالوا نسمح بانجاب الثاني بعد كذا سنه وطاعة فأحد مفاتيح نجاح شعب يمثل نسبة كبيرة سدس أو خمس ال ال سكان الأرض هو الطاعة هو الطاعة ليه؟ التزامه علمه أن يكون مطيعا ده أنا مرة قريت في تاريخ الصين في أيام موسي تونج وأيام الثورات اللي كانت عندهم في يوم قال لهم كلكم تلبسوا لون واحد لون واحد احنا قاعدين كل واحد لابس لون لابسه لا تلبسوا لون واحد تفصيلة واحدة الراجل والست طاعة ممكن عين واحد تقول دي ما فيهاش حرية وما فيهاش حقوق إنسان وما فيهاش ديمقراطية وتقول بقى الألفاظ الكبيرة دي لا ليس الأمر كذلك هو شكل من الالتزام من اجل النجاح من اجل النجاح ايضا الانسان الذي يعيش هذه الوصيه كونوا رجالا ويكون ملتزما شخص كما انه يعشق الطاعه يعشق الحريه المنضبطه التشبيه الجميل اللي هي لما بيحكوا عن نهر النيل اللي يعني جمال مصر فيه نهر الدين النيل ده له ضفتين ضفة شرقية وضفة غربية والمية ماشية في الوسط تخيل كده افتراضا لو شلت الضفة الشرقية وشلت الضفة الشرق الغربية تخيل اوعى تقولي هيبقى فيضان لا ده فيضان ده خير ده هو المية اللي في النهر هتتبعتر وتصير مستنقعات مستنقع كل واحد فينا بيشتهي أن يسكن أمام النهر يقول لك أنا عندي شقة عندها نهر النيل مش كده برضو بتحب النهر بتحب المية لكن تفتكروا في واحد في يوم من الأيام هقول أنا ساكن على مستنقع مش ممكن يعني حتى كلمة مش لطيفة طب ايه الضفة الشرقية والضفة الغربية في نهر النيل او الشاطئ الشرقي والغربي الشاطئ الشرقي يمثل القانون الالهي الوصية ملتزم به والشاطئ الغربي بيمثل القانون الاجتماعي قانون المجتمع اللي انت عايش فيه وبالتالي يا اخوتي نجد النهر ماشي مضبوط في الشاطئ الشرقي والشاطئ الغربي هذه التي نسميها الحرية المنضبطة ومن غير كده مبقاش فيه نهر وطبعا مبقاش فيه نهر شوفوا بقى النتائج بتاعت كده ايه الشخص الملتزم مثل النهر ملتزم بحريته الحقيقية في وجود ناحية شرقية وناحية غربية شخص منضبط ويا سلام على المجتمع المنضبط مرة من المرات رحت بلد المرور فيها منضبط إلى أقصى درجة فبقيت أشوف انضباط الناس في المرور في أي ساعة من ساعات الليل أو النهار ويعني حاجة تفرح لدرجة إن الشعب يعرف انضباط المرور وقانون المرور وسلاسة المرور ربما أكتر ما يعرف وصية ربنا درجة قلت في نفسي ده لو الناس أطاعت الوصية زي ما بتطيع القانون بتاع المرور زمان الأرض دي تبقى سما تبقى جنة الالتزام عايز أفكرك كده إن في ناس بتفقد هذا الالتزام الملحدين بيفقدوا الالتزام ده الوجوديين يفقدوا هذا الالتزام قيس على هذا بقى الناس اللي عايشة تبع شهواتها تبع رغباتها تبع عاداتها ما فيش بقى الالتزام ده وتسميه حرية وهو بعيد تماما عن الحرية وفي واحد بقى في الزمن بتاعنا ده تلاقي ناس كتيرة تقعد تفلسف في الأخطاء لما تسمع في بعض المجتمعات يقول لك same sex marriage الجواز من نفس الجنس تقول ايه الناس دي ايه ده يقول لك دي حرية يقول لك ده حقوق انسان طب وفين حق ربنا طب فين حقوق الالهية ان انت بتدور ايها الانسان على حقوقك okay طب فين الحق الالهي فين موجود فين ما وضعها الله منذ الخلقة الاولى منذ ان اوجد ادم وحواء ولا هي موضه واللي هي موضة وهكذا يمكن الالتزام يعطي لأي مجتمع ترابط قوة إن كان مجتمع خدمة مجتمع كنيسة مجتمع مدني مجتمع دولة عشان كده بتسمعوا ان الدول في العالم يجوا خمس ست دول يلا بينا نعمل اتحاد ما بيننا يلا نسمي نفسنا اسم يلا نتعاون اقتصاديا سياسيا اجتماعيا ويحاولوا يلتزموا بالقوانين اللي يحطوها من اكثر امثله الالتزام في الكتاب ابراهيم في العهد كان يعيش في وسط الكلدانيين في وسط وثني كامل وعندما تلقى الدعوة دعوة من ربنا ساب الوسط ده وابتدى يمشي وهو مش عارف رايح فين اترك بيتك وعشيرتك وأرضك وتعالى أوريك حتة تانية تعيش فيها ونسمع إنه استجاب في يوم من الأيام يطلب الله ابنه يقدم في منتهى النشاط ومنتهى الالتزام يقوم ويروح وعايز يقدمه وفي اللحظات الأخيرة عندما يكشف الله لنا نقاوة قلبه والتزاماته يفدي يفدي هذا الابن حياة الالتزام بل كونوا رجالا دي مش وصية سهلة دور في حياتك يمكن السؤال الأساسي لو أنا إنسان مش ملتزم إيه مظاهر الحكاية دهيت عشان تحارب حياتك أول مظهر في الإنسان غير الملتزم إنه إنسان كسلان كسلان زي ما بنقول برضو في التعابير المصرية الجميلة حطت إيده في المية الباردة مش حاسس بحاجة حياته كده فيها شكل من أشكال الاستهتار لا يحترم كبير ولا يحترم صغير ولا يحترم قانون ولا يحترم وصية سواء في المكان ده أو المكان ده أو المكان ده حياة لا مبالاة احترس أيها الحبيب احترس من هذا التراخي هتلاقي حياتك بتتبعتر ما بين ايديك وعمالة تضيع يوم ورا يوم ولا تحقق شيء ويبقى ربنا خلقك لقصد والهدف والرسالة مش بتتحقق بسبب تراخيك اوعى تقف بقى قدام ربنا وتقول له ايه اصل انا حظي وحش حظك حظك ده في ايديك مرة قريت العبارة الجميلة دهيت يقول لك الفكرة تتوقف على أصابعك يمكن أن تجعلها تبرا أو تجعلها ترابا التبر اللي هو الذهب فتدي واحد حاجة قليلة صغيرة يشتغل فيها ذهب مرة قريت قصة لطيفة كده عن واحد راح يشتغل ساعي في شركة مايكروسوفت راح هيقدم الحاجات هي الصغيرة مشروبات ولا حاجة فسألوه قالوا له عندك ايميل عشان نبعت لك قال لهم لا ما عنديش ايميل قالوا له طب يعني بال ما انا هبعت لك ازاي ما تنفعش في الشغلانه بتاعت مع السلامه خرج وهو يعني في حالة نفسية صعبة دور في جيبه لقى فيه دولار الدنيا مقفولة قدامه خد 10 دولار واشترى بيهم قفصين طماطم وقعد يبيعهم القفصين أربعة والأربعة بقوا عشرة ويثابر يوم ورا يوم ورا يوم ورا يوم بعد كده اشترى عربية عشان يوزع عليها الطماطم وابتدى بدل محل وبدل عربية بقوا اتنين بقوا تلاتة بقى عنده امبراطورية ضخمة متخصصة في زرع الطماطم ونقل الطماطم وتوصيل الطماطم فجه يمتد بنشاطه خارج أمريكا الوكلاء قالوا له عايزين نعرف الإيميل بتاعك قال لهم عندي إيميل قالوا له امبراطورية كبيرة ما عندكش ايميل قال لهم لو كان عندي ايميل واخدين بالكم مثابرة مرة من المرات إذا كنت يعني في مجال القصص مرة زمان واحد جاب لي هدية هدية في كيس الورق ده القصة دي بقى لها 15 سنة فبصيت للهدية كويسة لكن عجبني كيس كيس نفسه فحطيته جنبي كده على المكتب وبعدين دخل زوج وزوجة اتخرجوا من كلية التجارة وما كانوش لاقيين شغل فبقول لهم يعني تعملوا ايه؟ ايه اللي يناسبكم؟ قال قول لنا اي حاجة نقدر نعملها طب وياكم رأس مال قالوا معناش حاجة خالص يعني مصروف البيت بس هو متجوزين فكانت فكرتهم اللطيفة ان تقدروا تقدروا تعملوا زي الكيس ده فمسكوا هما الاتنين الكيس وقعدوا يشوفوه وقال بيتعمل ازاي وبيتطبق ازاي وبيتلبق ازاي والكلام ده قالوا اه نقدر فقدمت لهم حوالي 10 جنيه مش فاكر حاجه زي كده فراحوا اشتروا الملون ده وابتدوا يعملوا اكياس احجام مختلفه هي تعمل في البيت وهو ينزل يسوق في المحلات القصه دي زي ما بقول لكم عمرها 15 18 سنه فممكن أقول لكم إن النهاردة عندهم مشروع عمل كبير جدا يدر دخل وبيشغلوا وياهم حوالي 20 شخص وطوروا بقى العمل التزامك أما لو كنت في كسل وفي تراخي هتلاقي الدنيا فوقياك طبعا الصفة الأخرى في الإنسان غير الملتزم اللي ما عندوش الوصية بتاعت كونوا رجالا ضعف الشخصية شخصيته ضعيفة ولذلك لا يجد أحد في مجتمعه يحترمه أو يحطه في باله فيش شخص مهزوز لا متصدق وتبقى حتى لو كده انك يعني مش مطمن لأنه يصير أيضا كأنه وسيلة الأدهى من ذلك أن الشخص الغير ملتزم والذي لا يعرف هذه الوصية يحاول دايما يفلسف أخطائه ما يشعرش بخطأه خالص يعني ما يعرفش كلمة أنا آسف أو أنا أخطيت أو أنا ما خدتش بالي أو عدت عليا أو لا لا ما يعرفش إنه غلط ما يعرفش إيه خطأه وأحيان الأصعب من كده إن يغطي الخطأ بتبرير أو بعذر وأنت بلا عذر أيها الإنسان تدخل بيا في نقاش وفي حوارات وفي جدال وما نوصلش لحاجة الشخص الغير ملتزم حياته بلا ثمر في واحد يكبر شوية بشوية في واحد يتعلم في واحد يلتزم زي الوصية اللي بتقول كنت أمين في القليل ها أقيمك على الكثير عارفين أمين في القليل يعني ملتزم بالقليل ملتزم عارف حدوده أقيمك على الكثير حياة الإنسان غير الملتزم هي حياة بلا ثمر مفيش حاجة حياته فاضية أكثر مثال في الكتاب المقدس يقرب لنا الصورة دي لشخص غير ملتزم شمشون الجبار أحد القضاة في العهد القديم ما كانش ملتزم في سلوكه ولا في أخلاقه ولا علاقاته وأحيانا يتباهى باللي عنده لغاية ما وقع وضاع وضيع نفسه صار مثالا أمام الإنسان الذي حياته بلا ثمر أيها الحبيب في حياتك استمع لهذه الوصية وحطها قدامك خدوا بالكم الوصية دي كتبها القديس بولس الرسول لأهل مدينة كورنثوس مدينة كورنثوس دي مدينة كبيرة زي اسكندرية كانت مدينة شاطئية ومدينة كبيرة خالص وفيها عظمة كبيرة خالص وفيها كل مستويات أي مجتمع وأي مدينة فلهم كونوا رجالا ليست هذه الوصية بالغنى ولا بالعلم ولا بالمناصب ولا بأي حاجة كونوا رجالا هذا جانب يا إخوتي من جوانب هذه الوصية المهمة جدا في حياة الإنسان جانب النضوج وجانب الشجاعة لكن كمان جانب الإحساس بالمسؤولية وجانب الجهاد الروحي وفي وسطهم جانب الالتزام علم نفسك التزامك بقانونك الروحي صلواتك في واحد صلواته كل ما يفتكر وفي واحد مرة بسأله بقول له قابلت حضرتك يقول لي يا فكرتني انت فاكر عيد الايام اللي فات الايام اللي قبليه يا سلام يعني ما كنت سألت السؤال ده كان زمان آه، مش فاكر خالص حياته ماشية كده لكن في واحد ملتزم وحياته في هذا الالتزام الروحي قانونك الروحي قانون المجتمع اللي انت عايش فيه او المهنة التي تمارسها قانون خدمتك احنا بنسمي في الدير بنسمي الصلوات اللي بيمارسها كرهبان يقول لك انا لسه ما كملتش قانوني نقول كده لبعض انا لسه ما كملتش قانوني في قانون صلوات كل يوم وشوف كلمة قانون بما تحمله من قوة فلسه ما كملتش صلواتي هكمل القانون بتاعي قانونك الروحي قانونك المجتمعي قانونك المهني في أي مهنة أنت تعمل فيه كل مهنة لها قانون قانون خدمتك قانونك الأسري يوم ما ارتبطت وكونت بيت وصار هذا البيت فيه زوج وزوجة ثم صاروا أب وأم صار ربنا عطاهم أبناء وبنات مباركين لها قانون قانون البيت وقانون الحياة الأسرية وهكذا كونوا رجالا فكر في هذه الوصية وحاول انها تكون في حياتك في جانب الالتزام فيها في كل ما تمتد اليه ايديك لالهنا كل مجد وكرامة من الان والى الابد امين
بنشكر قداسة البابا على محبته وهيوزع هدايا على كل الشعب في الهيكل الجانبي ده فكله يجي بنظام حتى اللي قاعدين فوق في الكنيسة فوق هينزلوا وياخدوا آه، يسلموا على قداسة البابا وياخدوا الهدية آه، الآباء هدايا الآباء الأسقفة والآباء الكهنة ياخدوا قداسة البابا الهدايا بتاع الآباء الأسقفة جاي آباء الأسف اتفضل. اتفضل. اتفضل اتفضل. الأسف أهلا آمين الليل من الليل ويدك سبتك أيوبني بمعاتك Tym osie wolengoem mosie obenchois Isus be Christus. Så det må nån en annan kitsit här i semmoin systemet och i vindimen sig sedek. قطيت صد بنت داوود تي صوفيا انت سولومون ليس بأريب عن خدمة طاهو إيرت إن بن يود الطايود نار شيرس بابا بطا ودروس من نيوت نبس خبص نيت كينيما انت بسبيو النوغا دي تيرو صابي سيد النو اتشارف ان كولي كريه ليسون كريه ليسون
ليتراءف الله علينا وباركنا ويزهر وجهه علينا وارحمنا يا رب خلص شعبك وبارك ميراثك وارفعهم بشارة الصليب المحيي بالسؤالات والطلبات التي ترفعها عنا في كل حين ولاية الإله القديسة الطاهرة مريم والأربعة المنيرين ميخائيل وغبريال ورافائيل وسوريال أربعة وعشرين قسيس أربعة عينات غير المتجسدين والشاروبيم والسيرافيم وكل الطغمة السماء وكل الذين أرضوا رب أعمالهم الصالحة منذ آدم إلى آخر الدهور بركة قديسي هذا اليوم ملاك هذه الليلة وبركة القديس الأنبا بولا أول السواح وبركة أمنا العذراء أولا وأخيرا بركتهم مقدسة ونعمتهم هبتهم معونتهم شفاعتهم قوتهم تكون مع جميعنا آمين بخريستوس بالنوتي أيها المسيح إلهنا ملك السلام أعطنا سلامك قرر لنا سلامك واغفر لنا خطايانا واجعلنا مستحقين أن نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات يتقدس اسمك يأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خذ لنا كفافنا أعطنا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد آمين.
والآن محبة الله الآب ونعمة الابن وحيد شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم أمضوا بسلام سلام الرب يكون مع جميعكم